مسلم سلسلة عظات القم زكريا بطرس عن البدء مع المسيح من الرب نسأل أن تكونوا سبب بركة للكثيرين
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ختمنا الأسبوع الماضي سلسلة عظات المجيء الثاني بالحديث عن رجاء الأبدية السعيد واليوم نبدأ سلسلة جديدة لها ارتباط شديد بالسلسلة الماضية خاصة عندما نقرأ هذه الكلمات ثم نبدأ في التأملات من كلام معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموساوس الرسالة الثانية والإصحاح الثالث يقول ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لوالديهم غير شاكرين دنسين بلا حنو بلا رضا ثالبين عديم النزاهة شرسين غير محبين للصلاح خائنين مقتحمين متصلفين محبين للذات دون محبة الله لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها الى اخر الاصحاح وهذا يقودنا للحديث عن نوعيات المسيحيين المسيحيين فئات المسيحيين انواع بنقدر ان احنا نشوف ثلاث انواع كبيره قوي مختلفين بعضهم عن بعض النوع الاولاني هم المسيحيون الاسميون والنوع الثاني هم المتدينون المظهريون ثم النوع الثالث المؤمنون الحقيقيون والعملية بتختلط في بعضها ما حد عارف المسيح الاسمي من المسيح المتدين من المسيح المؤمن الحكاية داخلة في بعضها واحد يقول لك طالما انا متعمد فانا خلاص خلاص ايه خلاص تقال مش المعمودية هي كل حاجة خلاص انا متعمد من قبل ما اعرف ان انا اتعمدت كمان وبتناول من الكنيسة تمام في ايه مطلوب تاني لكن ان كان الانسان يسعى الى خلاص نفسه وان كان الانسان يريد ان يقيم ذاته ويعرف هو في انه كاتيجوري في انه صنف في اي خانه اسمي مجرد متدين ام فعلا مؤمن حقيقي النهارده يقودنا الله الى توضيح هذه الفئات الثلاثه خصوصا في الازمنه الاخيره زي ما قرينا في رساله معلمنا بولس الرسول نمسك يا جماعه المسيحيين الاسميين يقول عنهم ايه الكتاب المقدس في سفر الرؤيا لمعلمنا يوحنا الرائي والاصحاح ثلاثه والعدد واحد يقول واكتب الى ملاك الكنيسة التي في ساردس هذا يقوله الذي له سبعة ارواح الله والسبعة الكواكب يقول له ايه بقى شوف الكلام اللي جاي ده غريب انا عارف اعمالك ان لك اسما انك حي وانت ميت اسم انه حي والحقيقه هو ايه ميت هم دولت الجماعه المسيحيين اللي بالايه بالاسم اسمهم مسيحيين لكنهم اموات اموات يعني ايه امال بياكلوا ويشربوا ويتكلموا بيروحوا بيجوا يعني ايه لا اموات بالذنوب والخطايا اموات روحيا احياء جسديا لكنهم اموات روحيا اجرة الخطية هي ايه هي موت واحد اتعمد حلو واترشم بالميرون جميل خد بركة حلو بس ما استخدمهاش ما استفادش بيها ما انتفعش بيها لم يستثمرها النتيجة ايه النتيجة انه ما استفادش وخلاص لا ده النتيجة اوحش بكتير بص كده الكتاب يقول على اللي بيتناول بدون استحقاق يعني اللي بياخد بركة من غير ما يستحق ما بيستثمرش البركة دي يقول اي من يأكل من هذا الخبز ويشرب من هذه الكأس بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه والنتيجة ايه يأكل ويشرب ها دينونة لنفسه ايه ده ده احنا بنتناول نعمة لا اللي ياخد المناولة بدون استحقاق يعني بدون توبة يبقى ايه بياخد دينونة زيادة هو جاي ياخد نعمة لكن بياخد دينونة وهكذا كل الاسرار اللي بياخدها بدون استحقاق ولم يستثمرها في حياته ياخذ دينونه بها اللي بيتعمد واللي مرشوم بالميرون ولم يحيا بحسب الانسان الجديد ياخذ لنفسه ايه دينونه يعني ايه دينونه يا ربنا قال له تعالى يا ابني انت تعالى تعالى يا حبيبي انت مش متعمد يا ابني يقول له ايوه يا رب متعمد كنت متعمد يا رب اي واترشمت بالميرون ايوه يا رب اترشمت بالميرون طب عملت بهم ايه عملت بهم ايه عشت محبا للمال محبا لل... للذات محبا للذات محبا للشهوات زاني فاجر اثيم خاطي سكير مش عشت كده يقول له ايوه يا رب بس كنت م- متعمد ومرشوم بالميرون يا رب يقول له ده يديلك دينونه اكتر لأنك عندك نعمة ولم تنتفع بها لكنك أهملتها وعشت مع الفجار وفي الخطية هذه النعمة تدينك المسيح الاسمي مسكين اسم يعني ايه يعني اسمه جرجس وحنس وفلتس وملتس اسامي كلها مسيحية لكن الفعل ايه فعل شيطاني الاسم في شهادة الميلاد مسيحي والديانة في الخانة مسيحي وفي سجلات الكنيسة متعمد لكن الواقع بتاعه ايه زي اللي بره تمام ايه اللي يفرقوا عنهم عايش تماما زي انسان ما شافش المسيح زي المسلم بالظبط ده بالعكس يمكن بنلاقي ناس مسلمين اخلاقهم احسن من ناس مسيحيين كتير اخلاق لكن الاسم ايه الاسم انه مسيحي الناس اللي انفصلوا عن ربنا عايشين في الخطيه مهما كان اسم ان شاء الله حتى يكون اسمه صليب لكن منفصل عن المسيح يبقى ايه ادم انفصل عن المسيح يبقى عايش في الخطيه وادم عايش في الخطيه يبقى تحت حكم الموت يبقى هو بس عايش بالاسم مسيحي ولكن لم ينتفع من المسيحيه بشيء خدوا بالكم الجماعه في اليهود زمان ربنا قال للناس ترتبط بالهيكل في اورشليم يقدموا الذبايح في اورشليم لان سليمان الحكيم بنى هيكل وتقدم فيه الذبائح في اورشليم بعد ما مات سليمان انقسمت المملكه مملكه اسرائيل انقسمت سبطين ثنوا في اورشليم وعشر اسباط راحوا فين انفصلوا انفصلوا في مملكة اسمها مملكة السامريين عملوا في السامرة مملكة تاني وعملوا لنفسهم عجول عجل عشان خاطر يقدموا له الذبائح عشان الناس ما تروحش الى اورشليم عبدت اوثان ايوه يا اخي ومن اسرائيل ايوه يا اخي واسمهم اسرائيليين وشعب الله المختار مختار مين وبتاع مين ده شعب الله المحتار مش المختار عبدوا اصنام انفصلوا عن الهيكل انفصلوا عن قدوس اسرائيل لكن الاسم انهم ايه اسرائيليين وناس كتير مسيحيين كده الجسد جعله الله هيكلا لروحه هيكل المعمودية والميرون بيخلي جسد الانسان ايه هيكل لله طب والمسيح الاسمي بيجعل من هذا الهيكل لله بتاع الله يعملوا ايه هيكل للاصنام الطمع الذي هو عبادة الاصنام حب المال عبادة اصنام حب اللذات عبادة أصنام حب الذات عبادة أصنام المكيفات عبادة أصنام أي حاجة لا ترضى الله تبقى صنم بحبه أكتر من ربنا لكن الاسم إيه؟ مسيحي الاسم مسيحي طب والفعل إيه؟ شيطان الاسم مسيحي والفعل شيطان يبقى اسمه مسيحي بالاسم هؤلاء هم الاسميون المسيحيين الاسميون انا احكي لك حكايه تبين لك اللي انا عايز اقوله عشان تاخد بالك كويس بس هحطها تحت ايه ميكروسكوب كبير قوي يعني هاخد حته صغيره كده واكبرها جامد اي انسان في الحياه عايش عايش بفكره بمزاجه مش باين مش باين عايش بحسب مزاجه ومش باين لكن لما بيتزنق في زنقه بيبان على اصوله والزنقه ديت هي الميكروسكوب اجيب لكم بقى ايه قصه من تحت الميكروسكوب لو تفتكروا الثوره بتاعه السادات والجنونه اللي حصلت له لما سجن سبع أساقفة و24 أسيس في السجون وعزل قداسة البابا شنودة الثالث في الدير فاكرين دي ولما كل الناس السياسيين مسلمين ومسيحيين ورماهم في السجون فمسكوا كل المسيحيين وحطوهم مع بعض في سجن كنا في سجن ايه سجن اسمه الواحد قرب ينسى المرج سجن المرج والمسلمين حطوهم في سجن ترى فاتحطينا في الزنازين الأسقفة والأسس وشوية من الشعب المسيحي محطوط فاتت الأيام وبعدين جالنا مدير السجون يقول لنا انتوا في يعني حاجات يعني تحبوا تقولوها بعد ما ابتدوا يخففوا علينا الايه الوضع يعني بعد ما مات السادات ففي واحد من بيننا مسيحي اسمه مسيحي قال لمدير السجون يا سعادة البيه قال له ايه يا ابني بتصرخ ليه قال له كل واحد من دول مسجون سجن واحد قال له لا هو في اكتر من سجن اللي انتوا فيه قال له انا انا مسجون سجنين قال له جبت السجن التاني منين قال له وجودي مع الناس دول السجن ليا بالنسبة لي لا وجوده مع المطرنة والأسس والناس بتوع ربنا سجن تاني بالنسبة له اندهش وهو اندهش قال له انت يا ابني مش مسيحي قال له بل ايه قال له امال انت ايه قال له شيوعي انا شيوعي لكن اسمي مسيحي ومقعدني ويا الناس دول طول النهار على الله وعلى الرسول على الله وعلى الرسول وهروني من الصلاة هروني من المطانيات انا مش طايق يا ناس انا سجنت مرة قبل كده ومتعود على السجن لكن عمري ما شفت سجن زي ده جايبيني مع الناس دول ليه قال له عايز ايه قال له عايز ابعدوني عنهم اسجنوني في ترى مع المسلمين اريح لي وخدوه ودوه هناك طبعا واسمه ايه اسمه مسيحي وكان جايبينه مع المسيحيين على انه مسيحي لكن الراجل يقول ايه ده سجن بالنسبة لي اوعر واوحش من السجن بتاع الحكومة قعدته مع ناس بيصلوا بالنسبة له عبارة عن ايه سجن سجن رد واحد قسيس الله ينايح نفسه كان راجل سريع النكتة كده والبديهة لطيفة قال له اه احنا مرقصيين تبع الكرسي المرقصي احنا مرقسيون لكن انت ماركسي تبع ش- كارل ماركس نكتة لطيفة فهم حسبوا المرقسي والماركسي واحد لكن ما ابعد الايه الحرفين من بعض رغم ان القاف والكاف جنب بعض مرقسي وماركسي لكن مرقس مرقسي في الشرق والماركسي في الغرب مرقصي في السماء والمركسي في الجحيم ما ابعد الاثنين يا ناس مسيحيين بالاسم نظير صاحبنا ده الحياة توتالي ديفرنت حياة مختلفة تماما حياة زي اهل العالم بالظبط عايشين للاكل والشرب والخطيه والفجور عادي عادي ولا ربنا في قلبهم ولا في فكرهم ولا في حياتهم كل اللي يربطهم بالمسيحيه الاسم ولو طال يغير اسمه هيغيره ولو طال يغير خانه الخانه يغيرها لكن هو لا يطيق المسيحيه ومحسوب على المسيحيين واسمه مسيحي لكن الله فاحص القلوب والكلى عارف طبيعة الناس ننقل للنوع الثاني ويمكن النوع الثاني ده اكتر من النوع الاولاني بكتير النوع الاولاني ده صعب قوي لك يا ابويا لا لا يا ابويا احنا ما كده ابدا طب حلو طب نمر على النوع الثاني ونشوفه ونقيمه اسمه جماعة الايه المتدينين المظهريين وقال عنهم ايه الكتاب قال في رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية الى تلميذه تيموساوس واصحاح ثلاثة وعدد خمسة قال لهم صورة التقوى ايوه التقوى دي معقوش ولكنهم منكرون قوتها فاعرض عن هؤلاء فايه فاعرض عن هؤلاء يعني سيبك منهم مالك دخل بيهم ألا ده لهم سورة التقوى يا رب قال ولو بتكشين ولو سورة التقوى ده ايه يعني ايه سورة التقوى يعني ايه المظهر متدين بيجرى في الانجيل احيانا يعني ما عنده مانع يعني حاجة من زمان ما جرى لكن ما عنده مانع يبقى يجرى ما مشكلة يروح الكنيسة ما مشكلة احيانا ما مشكله اروح الكنيسه ده ما ما ما, ما يضايق طب كويس يصوم ماشي رغم ان الصوم بيحرج على القلب جهه شديد لكن ما فيش مانع يعني الصوم الكبير 55 يوم خليهم لكم لكن انا اخد سبع ايام كفايه نخليهم عشرة بطلوع الروح ما مشكلة آه بس اسمه صوم طب والصوم الصغير لا خليه لكم بحاله خليناه لكم 43 يوم انتوا كل شوية تجيبوا لنا كلام يا عم معلش لكن برضه عشان ما نزعلش الدنيا وال- واللحمة يبقى لها طعم يوم العيد نصوم لنا اسبوع ماشي قبل ال- تلات اربع ايام ماشي ما في مانع المظهر مظهر واحد بتاع ربنا ما بيناقض الله ما بيعارض ربنا ماشي بس ماشي بحسب المظهر الخارجي الصورة الخارجية لكن من جوه ما في خواء فراغ فضى المسيح مش جو الحياة ما هياش عميقة الحب ما هوش في ده حب الله مش جوه حب الحياة وإياه مش جوه حب وصاية النعمة مش جوه لكن كلها قشور من الخارج طب ايه اللي عايز جوه عاش الانسان الطبيعي برضه زي الاسمي بس الاسم بيعلنها ان هو ما بتاع ربنا والمتدين ما يقدر يعلنها عيب لكن من جوه زي الاسمي بالظبط عايش في كل شيء مش قريت لك حاسه اللي بيقوله بولس الرسول في الرساله ديت عند ال لما بيتكلم عن الذين لهم سوره التقوى اللي هي في اصحاح ثلاثة اللي قريته في البداية يقول لك ايه اعلم هذا انه في الايام الاخيرة ستأتي ازمنة صعبة لان الناس يكونون عدوا معايا بقى ال- المتدين من جوه شكله شنو ومن بره بيظهر ان هو ايه له صورة التقوى لكن الحساب على الداخل من فضلة القلب يتكلم اللسان فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياة طب عايزين نشوف جوه في ايه عدوا معاي لان ناس يكونون محبين لانفسهم محبين للمال اثنين متعظمين ثلاثة مستكبرين أربعة مجدفين خمسة غير طائعين لوالديهم ستة غير شاكرين سبعة دنيسين ثمانية بلا حنو تسعة بلا رضا عشرة سالبين حداشر عديم النزاهة اتناشر شرسين تلتاشر غير محبين للصلاح اربعتاشر خائنين خمستاشر مقتحمين 16 متصلفين 17 محبين للذات 18 لا يحبون الله آه، كام 19 لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها طب وده يبقى شكله ايه من بره اه اللي قال عنه المسيح قبور مبيضة من الخارج ومن الداخل فيه شيء فيه ايه كل نجاسة عظام نخرة وكل نجاسة من جوه لكن من بره بس العملية ايه متبيضة متبيضة المتدين ده خطير جدا المتدين الظاهري ده خطير جدا ليه لان منظره يغر ومخبره بعيد عنك عارفين الجبر لما الناس يروحوا يفتحوا جبر يعملوا ايه اوه ايه قالوا ريحة ما تطاق نتانة ده ليه يا ابني ده القبر محطوط عليه زهور من بره ده القبر يا ابني بالرخام ده القبر مرسوم رسومات جميلة ده القبر حواليه جنينة قال ده قبر كفاية انه قبر القبر من جوه يا جماعة المتدينون خارجيا ولكنهم قبور اموات من الداخل خطير خطير المهم ان الجماعه دول دايما عينيهم قويه قويه شديد هيقفوا قدام ربنا في الابديه ويقولوا له ايه ها أليس باسمك تنبأنا وباسمك صنعنا قوات وباسمك أخرجنا شياطين إيه إيه العين القوية دي مال مال عين قوية شديد يقول لهم إيه ابعدوا ابعدوا عني يا جميع فاعلي الاسم الاسم متدينين زي بقية الناس بس الجوهر مختلف طب بصوا معايا كده مسيح يضرب مثل بتاع العشر عذارة خمسة حكيمات وخمسة ايه جاهلات دول عذارة ودول ايه عذار سورة تقوى ودول خرجوا لاستقبال عريس ودول خرجوا لاستقبال عريس ايه سورة التقوى ودول معاهم مصابيح ودول معاهم ايه مصابيح سورة التقوى كل شيء تمام من الخارج طب بص من داخل جه العريس بيصلحوا المصابيح مصابيح الحكيمات نورت طب ومصابيح ال- الجاهلات حصل ايه ما نورتش ليه فاضية اه الشغلانة على جوه على القلب قلب فاضي من النعمة هاتوا لنا شوية زيت من اللي في الأواني جوه بتاعتكم لا ما ينفع ما ينفع تاخدوا من الأواني من جوه عندنا ما يفيد ما ينفع ما يصير بعدين جه العريس والمؤمنات دخلنا والمتدينات اللائي لهم سورة التقوى أغلق الباب في وجوههن ما في دخول يا ربنا يا ربنا افتح لنا افتح لكم افتح لكم ايه نورتوا ثم صباحكم لا ما منورة القلب فاضي خلاص روح نوروها من مصابيح جهنم هتلاقوا في جهنم نار كتير طلعوها هناك ممكن يغروا الناس ممكن يخدعوا الناس بالمظهر لكن الخديعة تتم على ربنا كمان استحالة الله فاحص القلوب والكلى لا يستطيع أحد أن يمثل أمامه ده اللي بيقولوا عنه إيه بالمثل البلدي بتاعنا يعمل الفرد وإيه تاني وينجو بالأرض وده أصحاب مبدأ وشعار ساعة لقلبك وساعة إيه لربك طب وتب- تربط ازاي دي تربط ازاي في احدى البلاد في الصعيد كان في فريق شمامسه طبعا شمامستنا حلوين احنا بنفتخر بيهم كلام مال الشمامسه بتوعنا بالبركه لكن دوكم كانوا فريق شمامسه في بلد بلد اسمها على كيفك فريق الشمامسه الرئيس بتاعهم عنده محل احياء الحفلات هو هو الارشدياكون بتاعهم في الكنيسه هو الارش شيطان في محل احياء الحفلات عنده باند والجاهزه بتاعت الديسكو والرقص والطبل والزمر بلد صعيدي متمدنه شو من البنادر اللي متمدنه لما تيجي حفله آه فرح بص اجيب واقفين في الفرح كلهم خير على احسن مزيكا كويس وبعد الفرح شرح هيغيروا هدومهم قبل العروسه ما توصل يكونوا طلعوا جابوا ال- حاطين ال- شغل ال- الرقص والدنس والبنس هناك في الهول ها وكله بربطة المعلم يروحوا هناك هم اللي شغلوا ال- حفلة ال- الأغاني وحفلة الدكس دنس وهم اللي يخدموا على الويسكي يخدموا على الحاجات ايه ده يا عم ده ايه ده تعملوا شنو انتوا مش كنتوا في الكنيسة بتصلوا حاسة قال لا ما هو اللي في الكنيسة كنيسة واللي في ال hall في ال hall ساعة لقلبك وساعة لربك ساعة ربك خلصناها في الكنيسة ودي بيجي ساعة الفرفشة ساعة الويسكي والخمرة ساعة الدنس والرقص ساعة الهوى ويقضوها طول الليل خمرة وسجاير و... وخطية ورقص وبتاع والاسم انهم ايه شمامسة شمامسة واعضاء فرقة باند الاتنين سوا ساعة لقلبك وساعة لربك طب في السماء هيعملوا شنو هياخدوا الالات دي وياهم هناك في السماء قدام المسيح هيعملوا له شويه رقص ودنس هيعملوا له شنو اصل الحياه مظهريه اصل المصيبه الغطاء الخارجي تخدير ضمير منظر شكل لكن القلب شكل تاني والامور راح تتكشف في الابديه هيبان كل واحد على اصوله وايه اللي هو فيه عشان كده الانسان ينبغي ان يقيم موقفه حياته انا انقل للنقطه الاخيره ودي اللي بتمنى من كل قلبي ان احنا نكون في هذه النقطه انا لا اعرف دواخل اي انسان انا بكلم وعظ عشان خاطر احذر السهيان لكن انا ما عندي خلفيه عن اي بني ادم قصده في الوعظ لكن اذا كان الروح القدس بيشاور كل انسان وبيعزف على وتر معين في حياته يبقى شغل للروح القدس ما شغلي انا انا دوري ان انا انبه الناس على الصح والخطا بس لكن انا بيني وبين حد حاجه لا هنتقاسم في الميراث ولا عايز اشنع بمخلوق ولا اعمل اي حاجه بحد لكن انا بعمل لمصلحه الناس لان ربنا هيسالني يقول لي كنت بتوعظ تقول ايه انا عارفك يقول لك برضو في اواخر الزمان ناس يجي يقولوا ايه كلمونا بالناعمات انظروا مخادعات حيدوا عن الطريق ميلوا عن السبيل ان شاء الله حتى تعزلوا من قدامنا قدوس اسرائيل ده في سفر اشعياء الكلام ده موجود اخر الزمان ناس يقولوا ايه انتوا مالكم عمالين تهزقونا كده ومالكم عمال تتكلموا كلام جارح كده مال الوعظ بتاعكم خشن كده ما تتكلموا بالناعمات كلمتين حلوين الله طب الناعمات دي هنقول الحقيقة ولا لا لا مش لازم الحقيقة كلمونا بالمخادعات يعني اخدعونا يا اخي بس عشان نحب من الكنيسة كده ونحب المجي الله كلمونا بالناعمات انظروا مخادعات اخدعونا طب يعني كده مش هنمشي في الطريق يقول لك تمشي في الطريق حيدوا عن الطريق ميلوا عن السبيل مش قضية طب ما كده كمان يبقى ربنا فات قال اعزلوا من قدامنا قدوس اسرائيل هي دي قضية خلاص يا اخي بس كده خليكوا زوج ويانا يعني كلمونا بالناعمات كلم بالناعمات والنهاية شنو انا اللي قدام انا بكلم شديد بس مش شديد على اي واحد منكم يعني ما في من مخلوق يجي يشتكيني في الاخر ويقول لي ابونا انت كنت بتقصدني امام ربنا لا اقصد مخلوق بعينه لكني اتكلم كلمة الله بكل امانة لاني ساعطي عنها حسابا امام الله النوع الثالث اللي بتمنى ان احنا كلنا نكون في هذا الخط من كل قلبي وصلاتي وارجو رجاء من الاعماق الى الله ابينا ان هو يحطنا في هذه الخانه جميعنا انا وكل انسان سامع لنحيا معه وله وبه ومن اجله وفيه كل الايام النوع الثالث المؤمنون الحقيقيون احنا شفنا المسيحيين الاسميين وشفنا المتدينين المظهريين وناتي الى المسيحيين او المؤمنين الحقيقيين اللي من القلب دول مين دول بقى دول اللي قال المسيح عنهم في يوحنا او المكتوب في الكتاب المقدس في يوحنا اصحاح واحد ايه 12 يقول كده واما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه يبقى المؤمنون باسمه هم اولاد الله ومين دول ولاد الله هم اللي قبلوا المسيح في حياتهم يبقى المسيح بيقول انا واقف على الباب واقرع ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي هو ده اللي يخش في قلبه المسيح اللي يقبل المسيح في حياته اللي يعيش ويا الرب اللي قلبه من جوه عمران بالنعمه مليان بحضور ربنا امله ومستقبله واسلوب حياته ان يحيا مع الله ولله وبقوة الله دول بيشبهوا العذارى الحكيمة اللي قلبهم مليان بزيت النعمة النفيس ينور في أي لحظة لأن المسيح نور وساكن في قلوبهم شاول الطرسوسي اللي هو بقى بولس الرسول بيمثل انسان اتنقل من متدين مظهري كان بيقتل المسيحيين الى مؤمن حقيقي بيبشر باسم الرب يسوع المسيح في كل مكان وفي امرأة في كنيسة فيليبي بلد اسمها فيليبي اللي مكتوب لها الرسالة رسالة فيليبي امرأة اسمها ليدية ليدية كانت بتبيع قماش أرجوان بولس الرسول زار البلد وهي كانت متدينة جدا وقاعدة في الاجتماع سمعت كلام بولس يقول الكتاب وفتح الرب قلبها لتصغي إلى ما يقوله بولس وفي الآخر قالت له ان كنتم قد حكمتم انني مؤمنة فادخلوا بيتي واقيموا غيرت من متدينة مجرد متدينة من الخارج الى محبة للاله قبلت المسيح في الداخل عايشة للمسيح المسيح مالك على حياتها المسيح مسيطر على حياتها المسيح هو الكل في الكل في حياة الإنسان المؤمن يمكن واحد يقول لي إيه أو الشيطان يكلم واحد في ودنه يقول له آه آه أنت عارف أبونا عايز يعملنا إيه؟ ها عايز يخلينا رهبان طب ما الواحد بقى يروح الدير طب ما دي حياة الرهبان الله أما أمر غريب واحد لا له في الدنيا ولا له في البتاع وعايش لربنا وبربنا وبنعمة ربنا وربنا ملك قلبه طب ما دي الرهبانة ألا هو ما جيتوا عايزيننا نبقى رهبان هي كده النهاية لا مين قال يا حبيبي مين قال طب احكي لك حكاية وتشوف بالظبط انت نفسك الحكاية دي مكتوبة في بستان الرهبان بتاعت الرهبان نفسهم القديس الانبا مقريوس الكبير ابو الرهبنة في برية شهيد يعني الصحراء الغربية مؤسس الرهبنة هناك في يوم من الايام جاله فكر قال بس انا ابو الرهبان وتركت العالم وعايش لربنا والمسيح في قلبي وما عايز حاجة من الدنيا وتركت العالم باللي فيه بس هي دي الحياة ولا بلاش انا حسته احسن واحد في الدنيا سبت كل شيء وتابعت المسيح بستان الرهبان يقول ايه يقول جاله صوت صوت ربنا قال له يا مقريوس فيه ناس في العالم اللي انت تركته احسن منك احسن مني انا قال له شكلهم ايه دول قال له امشي روح اسكندريه وانا هوريهم لك وكمان في اسكندريه بلد الفساد اسكندريه دي كان ساكن فيها اليونانيين بتوع اليونان خواجات يعني ومبوظينها عاملينها زي برايتون كده يعني حكاية سكلانس قال له في اسكندرية كمان بلد الخطية قال له اه ها اشوف خد بعضه من طلعة النهار ومشي والروح يقوده ماشي يقوده لحد ما دخل اسكندرية بقى يغطي عينيه من المناظر اللي بيشوفها ادي قال قال البلد دي قال فيها ناس احسن مني لما نشوف تنه ماشي لما وصل على بيت كده غلبان شوية خب سمع صوت واحدة ست من جوه مين قال الله الله الله وكمان والعيال عمالين يصرخوا جو لا لا لا لا لا لا كمان ناس متجوزين واحسن من راهب آه ده اخر زمن ايه الكلام ده فتحت له واحده ست يا اهلا وسهلا ضربت نطانيا وسجدت له مين قال لها انا راهب يا خ... هو بيتنا ايه بيتنا كمان ي- يعني يستاهل ان راهب يخشه اتفضل يا ابونا اتفضل دخل قال لها جوزك فين قالت له في الشغل اشتغل امي مم. ده احنا ناس اتخصصنا في الرهبنه والصلاه دول بيشتغلوا كمان احسن مني بص لا عيال كده عيال مين دول قالت له عيالي يقول في نفسه مخلفه كمان واحسن مني يا دي المصيبه بس لقى ست تانية لقيت دي قالت له ديت مرات اخو جوزي مرات اخو جوزي جت هي رخرة ضربت نطانيا وسلمت وعيالها في ديلها داخلين ايه ده كمان دي مرات اخو جوزي مخلفة وقاعدين مع بعض من جوه كده اصيب بخيبة امل انا كنت عايز اروح اشوف واحد راهب قاطع في ال في ال في السن و- وظهره انحنى من كتر المطانيات كده نشوف ناس احسن مني لكن ايه ده ناس متجوزين وعندهم عيال قعدوا الستات ربنا ابتدى ي- يذيع ويتكلم يوصل له الصوت قال عارف الاثنين اللي قدامك دول قال له اه قول لي بقى دول اللي احسن مني قال له فعلا هم دول اللي احسن منك في ايه ناسكين زيي بيصوموا بانقطاع زيي بيضربوا مطنيات زيي يعملوا ايه قال له اسالهم اسألهم. قال لهم آه، قولوا لي كده بامانه ربنا وبصراحه انتوا عاملين ايه مع ربنا قالوا له ربنا ده احنا ما نستاهلش تراب رجليه ربنا ربنا سحب الفضل علينا ومات على الصليب وفدانا خلصنا دفن خطايانا في القبر بتاعه أقمنا معه من الموت أجلسنا معه في السماويات حاجات ما نستاهلهاش خالص يا سيدنا حاجة احنا قد الحاجات دي ده احنا غلاب انتوا احسن مننا يا سيدنا انتوا احسن مننا انتوا البركة اللي سبتوا العالم ورحتوا هناك او سيبكم بس من الحكايه دي قولوا لنا إيه بتعملوا ايه يعني انتوا بتصلوا ازاي بتعملوا ايه بتعملوا ايه عايشين ازاي قالت- قالوا له الحقيقه يا سيدنا احنا عايشين بالمحبه على قد ربنا ما بيحبنا بنحاول نحبه وزي ما قال لنا ان بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضا لبعض فاحنا هنا ما ما واحده تميز ولادها عن التانيه عيل جاع التانية تقوم تخدمه ما عارفة ده ابنها ما ابن التانية كلنا عايشين هنا بالمحبة وربنا مالي البيت علينا واحنا ما نستاهل حاجة ما نستاهل يعني عندهم تواضع عندهم محبة عندهم رؤية واضحة عن ان المسيح مال البيت ومال القلب ومال الحياة وهو الكل في الكل وان كانوا بيشتغلوا في العالم قعد وياهم اليوم كله وهو يصغي الى كلمات النعمة المنسكبة من افواههم ويشوف عوامل الحب السارية بينهم ويشوف التواضع الأصيل في حياتهم ويشوف حضور الله الواضح في بيتهم تبكت داخليا وقال له سامحني يا رب أنا كنت فاهم أن البعد عن العالم هو ده الأساس وكل الناس اللي في الدنيا دول ما هم زينا لكن أشكرك يا رب لأنك ورتني وعرفتني أن العيش وياك وفي حضرتك وفي محبتك وفي تواضعك هم دول فعلا احسن مني انا اللي سبت العالم لكن لسه بفكر في نفسي ان انا احسن واحد في الدنيا وما فيش حد زيي وذهب منتفعا وهذه القصة مكتوبة في بستان الرهبان لترينا ان العملية مش البعد عن العالم والتقشف في البرية فقط هو ده اللي يتمتع بربنا لكن الناس اللي عايشين في الدنيا في محبة الله وفي نعمة الله وفي حضرة الله والمسيح مالك على حياتهم وعلى كيانهم وعلى تصرفاتهم هم دولت أولاد الله بالحقيقة المؤمنين الحقيقيين الله يفتح قلوبنا كما فتح قلب ليديا الله ينقلنا من مجرد متدينين كشاول الى مؤمنين خدام للمسيح كبولس هو معنا الان وهو الذي يحدثنا الان وهو الذي نرجوه ان يفتح قلوبنا ويدخل ونقول له هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس ايها الصالح وخلص نفوسنا نعمة الله تكون مع جميعكم وليديم بركته على الجميع لنحيا حياة الايمان الحقيقي ونتحذر من المسيحية الاسمية ومن مجرد التدين الظاهري بل ليعطينا عمق الحياة معه وهو الذي يعطي بسخاء ولا يعير له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين